أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد فاني اسال الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا عايز أسألك انت بتحبه بجد انت بتتمنى قربه بجد انت عطشان حنانه انت نفسك تتروي من رحمته ولا انت عابد لشهوتك عابد لهواك وبتدعي حبه وأنت تعصاه عايز تعرف أنت مين شوف قدره عندك قد إيه هو الأعظم الأكبر هو الأعلى العلي ولا في حاجات تانية أعظم وأكبر منه في قلبك عايز تتقرب منه بجد عايز تحبه بجد عايز تدوق لذة الإيمان بيه وتدوق حلاوة الطاعة عايز يبقى ليك منزلة عنده أوقف النزيف بطل ذنوب وتب إليه توبة صادقة فما سبق من سبق إلا بترك الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم طلعوا العلماء من الحديث ده قاعدة إن التخلية قبل التحلية إن الواحد الأول يبطل ذنوب قبل ما يفكر يبقى منزلته فين عند ربنا بعض السلف كان يقول أنا مالي أنا والمحبة انتوا قاعدين تقولوا محبة ربنا و... والكلام العالي أوي ده أنا عايز أتعلم التوبة أنا أتوب الأول وبعد كده تيجي منزلة المحبة إنما مش هتصلح منزلة المحبة والقرب والتماس المعاني دي قبل ما الواحد يبطل ذنوب كان الحسن البصري يقول ما عبد العابدون ولا سبق السابقون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه وأنا النهاردة هعلمك حاجة يمكن ما تخطرش على بالك الجماعة بتوع أصول الفقه بيقولوا إن أحكام الشرع خمسة يعني أي حاجة أنت بتعملها في حياتك لازم تاخد ختم كده من خمس حاجات يا إما اللي أنت بتعمله ده حرام يا إما ده مكروه يا إما ده مباح يا إما ده مستحب مندوب سنة يا إما ده فرض حلو كده أي حاجة بتعملها في حياتك لازم تاخد حكم من الخمسه دول انت قاعد دلوقتي في المسجد بتسمع درس العلم قعدتك دي قد تكون في حقك فرض وقد تكون سنه مندوب مستحب تمام يبقى بتاخد فيها حسنات لما جم عرفوا الحاجات خليكم معايا بقى عشان هنتعلم النهارده حاجه مهمه قوي قالوا الفرض الثمره بتاعته ايه لو انا امتثلت يعني انا قطعت وعملت الفرض اثبت صح خدت ثواب صلينا دلوقتي الفرض خدت ثواب لو ما عملتوش تاخد كده ذنب صح اثم طيب اعكس الحرام لو انت عملت الحرام يحصل ايه تاخد اثم ولو ما عملتوش اه طب ما احنا ما بنعملش ذنوب كتير قوي الحمد لله لا بنسرق ولا بنقع في فواحش ولا ولا ولا ولا طب ما هو كده الواحد كل يوم بقى يعمل له ملايين الحسنات مش انا مبطل الحاجات دي ولو بطلتها باخد ايه باخد حسنات صح اه بس حط لها قيد حط لها كلمتين اتعلمهم بقى النهارده قالوا اذا ترك الحرام امتثالا احتسابا اجر يعني انا ممكن اعمل اي الذنوب دي بس ايه اللي مخليني ما مدش ايدي للحرام خايف منه ان ربنا سبحانه وتعالى امرني ما اعملش كده فانا ما بعملش احتسابا لكن ممكن اكون مبطل الذنب عشان خاطر نفسي ودي المشكله يعني انا ما بعملش الذنب ده ليه لا لا شكلك وحش عيب عليك تعمل كده برضه ما بعملش كده خايف انا لو وقعت في فاحشه تتعمل فيا فانا ما بعملش عشان كده مش ما بعملش عشان ربنا قال ما تعملش لو انا من جوايا هبطل ذنوب بس علشان يا رب ترضى عني وعلشان انا خايف منك وهابك واجلك عشان ربنا قدره عندك عظيم كده تاخد حسنات قد الدنيا في اليوم والليله لانك ما بتعملش الذنوب دي فهمتوا المعنى ده ولا ادرس من تاني حد قال كده كل يوم ممكن انت وانت قاعد كده ما بتعملش اي حاجه مش شغال ما هو لسه بنقول اهو ما بتعملش اي حاجه بس انت النهارده كده مبطل حرام مبطل ذنوب حلو قوي مبطل ذنوب تاخد حسنات هو ده المعنى ما نهيتكم عنه فاجتنبوه لو اجتنبت الحرام هاخد حسنات طيب انا مش قادر بقى اعمل بقى سنن وحاجات يعني مش كل يوم ما اقدرش اعمل الحاجات دي قوي كويس خطوة أولى بطل ذنوب تاخد حسنات عليها قدرت تقف في المنزلة دي شوية تعلى بعد كده تكمل بقى رصيد الحسنات كل يوم بالملايين بكمان النوافل دي والمستحبات دي فوق الفروض تبقى تمام فهمنا المعنى يبقى الواحد كده عشان كده بعض السلف كان يناجي ربنا ويدعوه يقول اللهم إني ما مسست يدي لحرام أنا ما عملتش كده يا رب الحمد لله يا رب ما عملتش كذا فيتوسل بعمله الصالح فين العمل الصالح انه مبطل ذنوب وصلت يبقى احنا عايزين نحتسب كل يوم نحتسب ان احنا ما بنعملش كذا يا رب والحمد لله الحمد لله يا رب انا النهارده غضيت بصري النهارده ما سمعتش حرام النهارده لساني ما جاش عليه غيبه ولا نميمه ولا كذب ولا ولا ولا الحمد لله النهارده يا رب انا قفلت علشان ترضى عني اخد على دي حسنات اه والله تاخد على دي حسنات تؤجر عليها امتثالا واحتسابا طب قول لي ما انا من زمان نفسي ابطل ذنوب ومش عارف وفي حاجات بعملها غصب عني مش قادر ابطلها صح شبهه دي اقول لك انت عارف انت مش عارف تبطل ذنوب ليه اسمح لي بالسؤال ده انت بتكره الذنوب دي ولا بتحبها جاوب بينك وبين نفسك انت بتكره الذنوب دي ولا بتحبها بتحب الذنب ولا بتكره انك تعمل ذنوب تغضب ربك عليك لو عرفت انك عملت حاجة تستوجب غضبه عليك ما تنامش ما تقدرش تعيش وانت حاسس انه غضبان عليك في السماء ولا ما بتفرقش هو ده في مرة عملت فيها ذنب فحسيت من جواك ان انت بتخون سيدك ومولاك وولي نعمتك حسيت بالمعنى ده وانت ايدك بتمد على الحرام وانت بتعمل الذنب حسيت بمعنى الخيانة ده ولا ما بتفرقش لما تسمع ربنا يقول إن الله لا يحب الخائنين ما بيحبهمش اللي بيخونوه اللي بيعصوه اللي بيذنبوا في حقه ما بيحبهمش تستحمل انه يكون كرهك انه يكون ما بيحبكش تستحملها جاوب بينك وبين نفسك ممكن تعصاه في السر والناس مش دارية عنك انت بتعمل ايه لكن هو وحده اللي عالم بيك تتكسف من عيون الناس وما تتكسفش من عينه الناظرة وهو الرقيب الشهيد البصير يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك الناس لها الحلو وللأسف ربنا للوحش الناس شايفاك بصورة وربنا شايفك بصورة تانية صدق من قال يا كاتم السر ومخفيه أين من الله تواريه بارزت بالعصيان رب العلا وأنت من جارك تخفيه قل لي بالله عليك تسمي كده ايه تسمي ده ايه أسألك بالله عليك ممكن تعمل ذنب وتضحك آه ممكن تعمل ذنب وتضحك ممكن تعصيه وترتاح وهو مطلع عليك في كل أحوالك دي تصور واحد صاحبك حبيبك يخونك قدام عينيك ويضحك يبقى عارف ان انت عايز تتجوز فلانه يروح رايح متقدم لها هو ويقف يضحك عليك تسمي ده ايه خيانة تصور ابنك او اخوك الصغير ما يسمعش كلامك تقول له اعمل كده يروح حاطط رجل على رجل يقول لك لا مش عامل ده اسمه استهزاء تروح قايم عامل له ايه مروقه صح طب لما بتتروق وتاخد فوق دماغك بتقعد تقول اه ليه طب ما هو ما احنا بنعمل معاصي ونعمل ونسوي بعد كده ليه عملت ايه في حياتي يا رب انا غلبان ومسكين ليه كده ليه الضنك اللي احنا عايشينه ده مش لاقيين ناكل مش لاقيين نشرب مش لاقيين نتجوز عملنا ايه في حياتنا كل ده ما عملتش حاجة في حياتك هو ده كان بكر المزني يقول اسمعوا الكلام الخطير ده من يأتي الخطيئة وهو يضحك دخل النار وهو يبكي جزاء وفاقا بقى أنت تعمل ذنب وتضحك من يأتي الخطيئة وهو يضحك دخل النار وهو يبكي وكان الفضيل يقول ما يؤمنك مرتاح أوي ليه أن تكون بارست الله بعمل مقتك عليه غضب عليك بسببه فأغلق دونك أبواب المغفرة وأنت تضحك كيف ترى يكون حالك وكان العوام بن حوشب والأثر في شعب الإيمان يقول الابتهاج بالذنب أشد من ركوبه كونك تبقى مرتاح وانت على المعاصي دي وانت على الذنوب دي دي أشد عند ربنا قوي ممكن الواحد يخطئ كل بني آدم خطاء لازم هتغلط بس المؤمن يستدرك يا إيه اللي أنا عملته ده ويبقى متضايق وطول اليوم يقول لك أنا متنكت في إيه يا عم النهاردة وقعت في ذنب كده أنا عارف هتعاقب عليه ممكن يكون بس الذنب اللي انت يقوله لك تقعد انت تضحك اه احد الدعاء بيحكي بيقول واحدة اتصلت عليا وتعيط وتبكي بكاء مر يا شيخ يا شيخ عملت ايه المصيبه السوداء دي آه اكيد انا عارف اللي بيحصل الزمن ده قول يا ستي انهي واحده فيهم ها انا عملت مصيبه سوداء مع مين ها انا عملت مشكله كبيره ايه النهارده فاتني ركعتي الضحى اهلا وسهلا هو ده الذنب اه في ناس عندها كده في ناس عندها الوضع كده وفي ناس ولا فرق طب انا عايز اسالك انت تعتقد ان الذنوب ملهاش عقوبه تعتقد ما هو ده لعبه ابليس انت عملت ذنب دلوقتي وانت ماشي بصيت على متبرجه وانت ماشي قلت كلمه حرام اغتبت واحد جبت في سيره حد هي نفس الكلام نمت على واحده عملت كذا من الذنوب خلفت والدتها عملت اي حاجه من الحاجات دي انت معتقد ان ملهاش عقوبه ابليس يقول لك غفور رحيم حليم ولا اي مشكله خالص ما تخافش اذا وردت على ربنا هتلاقي كل رحمه وكل مغفره وهتخش الجنه حتف حتف كده ما شاء الله لا قوه الا بالله يا سلام طب ازاي طيب يعني ربنا يسوي ما بين الصالح الراجل اللي قاعد في مشقة وتعب وبيكابد الشهوات وقاعد يطيع ربنا سبحانه وتعالى ومقيم على طاعته والتاني اللي قاعد بيعمل في سيئات وذنوب ومعاصي وبعد كده في الاخر خالص قبل ما هيموت ب 40 يوم هيحس انه في مش عارف ايه في ركبه وانه ايه بتاع فهيلحق نفسه بسرعه بسرعه وهيروح يعمل عمره وهيحج وهيبقى كويس وزي الفل وهيخش الجنه برضه حتف حتف. ايه ده؟ هو كده ابليس مفهم الناس كده احنا بنقولها بتهكم لكن بجد الناس عايشه على كده تقول له يا عم الحاج ما تيجي المسجد يلا حضرتك بقى السن كبر فنلحق نفسينا لسه بدري يعني الواحد لما يبقى عنده 40 سنة لما يبقى عنده 50 سنة لما مش عارف ايه لما ايه لما ايه لما ايه وكل واحد هكذا عايش في حياته وابليس مطول امان الناس وفاهم ان ده هيعدي من غير عقوبة ما ينفعش لازم كل ذنب له عقابه قلنا وبنعيدها وحفظها يا جماعه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا استناني بقى أول حاجة مش بمزاجي ولا مزاجك مش بهوايا ولا هواك من يعمل سوءا اللي هيعمل غلط يجزى به هياخد جزاؤه والجزاء الأخطر اللي اتقال في آخر الآية ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا مين هينصرك على نفسك مين هيقف جنبك لو ان ربنا اعرض عنك مين فكر فيها لو ربنا ما ستركش لو ذنوبك اتفضحت عليها واحد دخل على الانترنت بالليل وقعد يخش على مواقع اباحيه ونام ولا دري بالحكايه دخلوا بصوا لقوا انه كان مقضي الليل كله في الحاجات دي واتفضح قدام مراته انا قلت لكم قبل كده كتير تجي لي المكالمات دي انا دخلت على الكمبيوتر بتاعه بصيت لقيت الحاجات موجوده عنده انه بقاله مش عارف 3 4 شهور بيعمل كده تقول انا مش طايقاه انا مش عايزاه ده انسان ما ينفعش كذا وكذا وكذا اتطلق منه خلاص بقى ذليل ليه بيعمل كده اتفضح لو واحد ماشي مع واحدة ومحدش داري بيهم وهي اتفضحت واتعرف ان هي على علاقة بواحد بقالها قد كذا لو لو لو لو ربنا رفع الستر ايه الاخبار كلنا نتفضح ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا طول ما ربنا جنبك وسترك وبينصرك وهو ولي نعمتك وولي امرك انت ماشي صحيح بتخالفه بس هو حليم لو اترفعت دي تبقى مصيبة سودة كان الحسن البصري يقول إن أفسق الفاسقين الذي يركب كل كبيرة ويسحب عليه ثيابه يروح قاعد بيعمل معاصي طول النهار والليل ويقف يجنتل نفسه ويظبط أموره ثم يقول ليس علي بأس ما تخافوش إن شاء الله ربنا هيغفر لي سيعلم أن الله ربما عجل العقوبة له في الدنيا وربما أخرها ليوم الحساب وده اللي اسمه الاستدراج يبقى لازم تبطل ذنوب تخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة كان داود الطائي يقول ما أخرج الله عبدا من ذل المعصية إلى عز التقوى بص بقى يحصل لك إيه إلا أغناه بلا مال وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس تعيش بجد أول مرة في حياتك تدوق معنى الحياة الطيبة يعزه بلا مال تبقى حاسس ان انت اغنى واحد في الدنيا دي كلها بالسعادة اللي جواك بالنعمة ان ربنا سبحانه وتعالى مرضيك باللي معاك مش بتلهث زي احوال اهل الدنيا ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث مفيش فايدة واعزه بلا عشيرة ما تحتاجش حد جنبيك تحس ان ربنا معاك يجي يقولوا لك ده هيحصل ويجرى ده الدنيا هيبقى تقول لا تخاف إن الله معنا إنا لمدركون كلا إن معي ربي سيهدين ما تخافوش هيحصل ويجرى مفيش أي مشكلة ليه ده أعزه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس قل لي ماشي عايزين نبطل ذنوب قل لي روشتة عملية بلاش تقعد تكسر في مقادفنا أكتر ما هي متكسرة قول لي كلام عملي حاضر أقول لك كلام عملي عايز تبطل ذنوب اكره ريحة الذنوب لازم تكرهها قول لي بحبها مش عارف أكرهها أعمل إيه أدمنتها بقالي سنين طويلة بعمل الذنب ده مش قادر أخلص منه طيب أول شيء اتفقنا إن أنت تدعي كتير ان ربنا يكرهك في الذنب وانت بتعمله حط وانت ميال له حط يا رب كرهني في الذنب ده يا رب كرهني في دي يا رب انا عارف ان فلانة دي هي اللي قطع بيني وبينك ان فلان ده هو اللي عامل بيني وبينك المشكلة دي ان الذنب الفلاني ده ان الذنب اللي بعمله في السر ده ان النظرة الحرام دي ان السماع ده ان الناس اللي حواليا دول يا رب كرهني في الذنب كره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين يا رب أنا ضعيف أنا غلبان أنا مسكين ماليش غيرك يا رب باعد بيني وبين الذنوب والمعاصي كما بعدت بين المشرق والمغرب يا رب اغسلني من الذنوب دي يا رب طهر قلبي منها يا رب بحرقة قلب لو انت عايز تسيب الذنب لو ما عملتش كده يبقى انت مرتاح للذنب انت عجبك عيشتك كده اقول لك انت كده في عيشة الضنك ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة تقول لي زي الفل هو عاجبه كده بص قول لي روشته تانية يعني هعمل كل الحاجات اللي انا عايش فيها بس ممكن اصلي الخمس صلوات بس ما اقدرش ابطل بنات ممكن امسك مصحف بس ما اقدرش ابطل صحابي دول والناس اللي انا طالع معاهم انا انا كده مش هعرف اعيش كده قول لي حاجه تانية مش هينفع مش هينفع يبقى بينك وبينه ذنب ربك غيور عارف يعني ايه غيور غيور يغار ان تنتهك محارمه فلما يبص يلاقيك بتعمل الذنب ده وفي معصيته وفي مخالفته وفي غضبه صعب يتجمع الحالين يبقى بيحبك وبيغضب عليك تيجي ازاي دي ما تجيش هو بيقول انا اغنى الاغنياء عن الشركاء فمن اشرك معي غيري فهو لشريكي اشبع باللي انت عايزه مش انت بتحب الذنوب دي مش انت عاجبك العيشه دي عيشها اول مرحله عشان تبطل اكره ريحه الذنب طيب تاني حاجه عشان تكره الذنب وتبطله لازم تعرف عقوبات الذنوب تعرف ان كل بلية وكل هم وكل ضيق وكل عسر بسبب المعاصي تعال نتكلم بطريقة تانية بدل ما نقول الذنوب بتعمل كذا وكذا تعال نشوف أجناس من الذنوب اللي الناس بتقع فيها بتعمل ايه أول حاجة اللي بيتهاون في الصلاة أنا ما بقولش تارك الصلاة أنا بقول اللي بيتهاون علشان يتعرف ان مصيبة ترك الصلاة تبقى عاملة ازاي اللي بيتهاون في صلاة الفجر اللي مش فارقة معاه اللي بقاله اسابيع وشهور ما صلاش الجماعة حاضر ما صلاش الفجر حاضر واللي مبطل صلاة الجماعة في المسجد اللي بيتهاون في الصلاة اخباره ايه روى ابو الشيخ في كتاب التوبيخ وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره مئة جلدة ده أول ما اتحط في القبر اجلدوه من الجلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة قاعد يتضرب لغاية اتضرب 99 جلدة لغاية ما بقت جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه النار حملته لفوق بقت تطلع بيه وتنزله زي البحر كده ولما أفاق من أثر العذاب قال على ما جلدتموني ايه الذنب اللي وقعت فيه عشان يحصل لي كده قالوا انك صليت صلاة بغير طهور صليت صلاة متعمد من غير وضوء أو كنت جنب وصليت ده واحد صلى صلى بس من غير طهور اتعمل فيه ايه امال اللي مبطل ايه اخباره امال اللي ساب صلوات واللي بيقطع ايه اخباره ده واحد صلى صلاة من غير وضوء امتلأ قبره عليه نارا وضرب في قبره مئة جلدة والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني الليل آتيان رؤيا الأنبياء وحي اللي بيحصل للنبي في الرؤيا كأنه بيحصل له في اليقظة بيقول النبي صلى الله عليه وسلم جالي ملكين وإنهما ابتعثاني قالوا لي قوم تعال معنا وإنهما قال لي انطلق وإن انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع مريت لقيت واحد نايم وإذا آخر قائم عليه واحد واقف فوق دماغه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه يعني يضرب بالحجر دي رأسه يفتح له رأسه فيتهدهده الحجر لغاية ما الحجر بيتفتت على دماغه فيأخذه فلا يرجع إلا حتى يصح رأسه كما كان رأسه تتفتح من أثر الحجر اللي بيجي فوق دماغه ده وبعد كده تتلم رأسه من تاني ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لأنه مر على كذا موقف مين دول قال أما الرجل الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر الرجل ده كان مين إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة ينام عن الصلاة المكتوبة واحد جه قبل الفجر فغلبته عيناه لا ده هو واحد مش فارقه معاه الساعة بقت الثلاثة يلا نام مش مشكلة فجر مش فجر مش مهم ينام عن الصلاة المكتوبة ولا يتلقى القرآن يسمع القرآن تلاقيه يروح قافل يرفضه حول بس عشان خاطر مش عارف ايه دلوقتي في ماتش دلوقتي في كذا دلوقتي كذا يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة أحد الدعاة بيحكي قصة ما أخطرها بيقول في يوم من الأيام أنا كنت في مستشفى وفي أحد الممرات لقيت واحدة ست وقفتني ومعاها شوية ورق فقالت لي جوزي ده اللي ورا الإزاز بيقول بصيت لقيت راجل متمدد على السرير وبيتهز قوي زي الواحد اللي جاي له صرع وما يثبتش خالص طول الوقت قاعد بيرتجف يرتجف كأنه عنده مشكلة في الأعصاب وبعدين يروح جاي ضارب براسه في الحيطة فقالت هو ليه دواء لو ما خدوش بيحصل له الحالة دي فقلت لها طيب هاتي فين الدواء ده فادتني الورق اللي كان معاها فرحت جبت لها الدواء من الصيدلية واديته لها فالمرأة قعدت تبكي قالت له انت عارف جوزي حصل له الكلام ده ليه جوزي ده ما كانش فيه أحسن منه أخلاق بس كان بيصلي على مزاجه يصلي كيفما شاء له صلاة الفجر يصليها الساعة سبعة وهو خارج على الشغل يوم الخميس يصلي الفجر الساعة عشرة عشان مواعيد شغله كده في يوم من الأيام بتقول بعد ما اتغدينا أدن العصر فقلت له يلا الأذن بيأذن روح صلي العصر قال لي إن شاء الله إن شاء الله فبتقول شلت السفرة ورجعت بصيت لقيته قاعد في مكانه قلت له الصلاة أقيمت روح صلي قال خلاص هروح إن شاء الله قالت له كده الصلاة هتفوتك فراح صارخ في وشه وقال لها بقول لك ايه بقى مش مصلي حلو كده بتقول والله كده تقول راح قاعد الصلاة فاتته جه بعد شوية يقوم من مكانه وقع على وشه رجله حصل فيها خلل معين في أعصابه ما بقاش قادر يصلب طوله راح واقع على وشه تقول لما شفت الحالة بالشكل ده إخواته ساكنين تحتينا راحوا طالعين واخدينه ومشيلينه وجروا بيه على المستشفى بتقول له هو على الحالة اللي انت شايفها من ساعة الموقف ده يعمل كده مرة رفض الصلاة شفت عاقب ده ازاي يمكن في ناس كتير الموقف ده تكرر عليهم عشرات المرات لكن حليم وما يدريك إلى متى يحلم عنه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون في نفس الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على أكثر من مشهد المشهد الثاني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بيقول فأتينا على رجل مستلقي على قفاه نايم على ظهره وإذا آخر قائم عليه بكلوب ماسك زي الأجنة كده ويحطها في بقه ويشد شايفين العملية عاملة ازاي بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه يدخلها جوه فمه فيشرشر شدقة شفايفه تلاقيها متشرشرة بسبب الكلوب ده فيشرشر شدقه إلى قفاه بص الشدة تبقى عاملة ازاي يشدوا كده لغاية ما يجيبوا من ورا من أول بقه كده لغاية قفاه ومن خره ومن أنفه إلى قفاه ومن عينه إلى قفاه قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول يجيبوا يمين ويجيبوا شمال ويشدوا كده ويشدوا كده مرة يشدوا من العين اليمين مرة يشدوا من العين اليسار مرة يشدوا من فتحة الأنف اليمنى واليسرى ومن شقي الفم من هنا ومن هنا ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول قال فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح الناحية دي تستوي يروح عامل فيه من تاني فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل قالوا هذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق ممكن يتريق ويعمل كلام قصده بيه هزار ويكذب يخوض في أعراض الناس يتكلم كلام يحسبه هينا وإن الرجل لا يتفوه بالكلمة كلمة كلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا ده واحد قال كذب كذبة وانتشرت عذابه في القبر كده شفتوا عقوبات الذنوب والمعاصي الصنف الثالث في الحديث قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور على زي الموقد زي البوتجاز كده زي الموقد الكبير قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط سمع صوت لغط شديد قوي ودوشة وكلام وناس قاعدة بتصرخ فاطلعنا فيه عامل كده زي ايه الأمع لما تيجي تحطه على وش مكان من فوق ضيق ومن تحت واسع فبيقول فاطلعنا بنبص كده ايه ده ايه اللي قاعدين يصرخوا دول فإذا فيه رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهب نار من تحتهم من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قعدوا يصرخوا النار جاية من تحتهم قلت ما هؤلاء قال هؤلاء الزناه والزواني والنهاردة الناس بقى الزنا عندهم عادي أكبر الكبائر أعظم الموبقات اللي تمحق الإيمان اللي تستوجب غضب الرحمن اللي يعجل عقاب فاعلها في أهله في الدنيا ويعاقب من جنس عمله بقت عادي في زمن الفتن ومفيش جواز وهنحل مشاكلنا ازاي فبقت الذنوب رخيصة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم مش بس الزنا مقدمات الزنا يمكن الحمد لله الحمد لله ربنا ما يوريكوا ولا تعدى عليكوا حاجة من الحاجات دي لكن في مقدمات والناس بتحس ان المقدمات دي كلام فاضي في الزمن ده يعني انت بتتكلم في ايه عادي يعني ما هو الشوارع كلها مليانة والدنيا كلها كده فانت هتعقدنا في عيشتنا ليه شوف لك صرف شوف لك حد بيقول ينفع شوف لك حد يقول يجوز المقدمات طب انا اعمل ايه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زنا العين النظر قول لي بقى انهي نظر اللي النبي يسميه زنا فهمني فهمها لي انا مش فاهمها لما النبي بيقول زنا العين النظر انهي نظر اللي قاعد بيتفرج على كليبات واجسام عاريه ده ما اسموش زنا بالعين امال ده اسمه ايه يعني اللي قاعد يتفرج على صور إباحية اللي قاعد بيتفرج على أفلام سيئة وخبيثة يتفرج على زناه قاعد بيتفرج على زنا بيتفرج على ايه يبقى ده اسمه ايه ده ما اسموش زنا النبي بيقول والحديث في الصحيحين زنا العين النظر زنا اللسان المنطق النهاردة بقى المكالمات الخبيثة وانتوا فاهمين والشات والكلام ويتكلموا في كلام ولا هو شايفها ولا هي شايفاه ويقعدوا يتكلموا مع بعض عادي خالص واحنا كده ما بنعملش زنا يعني الزنا ان هو ان ياتي الرجل المراه كما ياتي زوجته لا في مقدمات بتاخد الحكم اسمه يتكتب كده الذنب زنا بعينه زنا بلسانه زنا برجله زنا بيده اللي بيمسك ايديها ويقولوا بس احنا علاقتنا علاقه بريئه وظريفه وزي الفل نمسك ايدين بعض بس خفيف كده يعني عادي يعني لا مش عادي زنا العين النظر زنا اللسان المنطق زنا القلب اهي دي بقى الخطيره قوي اللي بيتكلموا على الحب الحرام العش وتشوفوا بلاوي سودة وانا بتورد عليا حاجات تشيب مكالمات وايميلات ورسائل كده عشق في الاخر خالص عشق ما تلاقاش في مشكله خالص هو بيحبها ويقول لي ما ما اقدرش الا ده الا الذنب ده انا كويس جدا ده انا الحمد لله بصلي في المسجد ده انا كذا بس قدامها بضعف بيعشق فيعمل معاها الذنوب هي بس والنبي بيقول زنا القلب التمني زنا زنا القلب انه يبقى نفسه يا لو دي معايا يا بقى يا يا يا زنا القلب التمني والفرج يصدق ذلك او يكذبه المصيبه هنا ايه بقى ذنوب الشهوات دي القاعده فيها كما تدين تدان هتبص على حرام هيتبص عليك في حرام هتلاقي مراتك في يوم من الايام بتعمل كده او بنتك او اختك او حد من عيلتك وتبقى عرو فضيحة هو كده كما تدين تدان تستحملها لو تستحملها يبقى أنت أمير نفسك أنت اللي جبت لنفسك هذا العقاب في ناس طالما قلنا الشهوات وجبنا سيرة الزنا ومقدماته يبقى لازم أجيب سيرة العادة السيئة طبعا وأنا بتكلم بأسلوب واضح وصريح لأن أنا عارف وحافظ مشاكل الناس كويس العادة السيئة هعمل إيه احنا عندنا كبت احنا عندنا مشاكل فكمان دي هتقول لي حرام طيب ربنا بيقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين اتجوز بالحلال مفيش مشكلة فمن ابتغى وراء ذلك اللي يعمل غير الجواز اللي يصرف الشهوة دي في أي حاجة غير الجواز فأولئك هم العادون أنت مش فاهم يعني إيه العادون العادي الذي تجاوز الخطوط وأنا دايما أقول لك اوعى تتجاوز الخطوط الحمراء العادي اللي تعدى حدوده ربنا يقول ايه ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها تعديت حدودك ظلمت نفسك حدك لغاية هنا ما تتعداش حدودك عشان ما ينزلش انتقام ربنا عليك الانتقام ياما بقى مشاكل الشباب اللي يقول أنا علاقتي بزوجتي العلاقة الزوجية مش مستقرة ليه يا أخي أصلا أنا كنت زمان مدمن عادة سيئة وبعدين فلما دخلت عليها أنا عندي مشكلة عوقب من جنس عمله دي نعمة جسمك ده نعمة ماء الرجل ده نعمة اللي هيطلع منه الولد وانت بتهرقه لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد يبقى انت اللي جبت لنفسك المشكلة اللي يقع في العادة السيئة والذنوب السر دي عمل اكتر من مصيبة واحد انها بتتعمل في السر احنا قلنا ذنوب السر فيها حديث ثوبان اللي رواه ابن ماجه وصححه الالباني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي بامثال جبال تهامه بيضاء يجي بجبل حسنات فيجعلها الله هباء منثورا ليه كان اذا خلا بمحارم الله انتهكها شش. نسفت شغلك ذنب السر فالعادة السيئة ذنب سر خيانة لله ورسوله لسه بنقول لا تخونوا الله ورسول وتخونوا أمانتكم جسمك أمانة وأنتم تعلمون الله لا يحب الخائنين يبقى خيانة وكمان تعدي للحدود يبقى مصيبة ومشكلة كبيرة ولو تعاقبت فيها في الدنيا هتبقى مؤلمة قوي في ناس ذنوبها في حاجة تانية احنا قلنا النظر الحرام الجوارح بقى السماع الحرام السماع الحرام اللي يسمع أغاني اعمل ايه انا دايما لما تيجي سيرة الأغاني قلنا لكم لو فاكرين في درس الورع يا جماعة والله العظيم والله العظيم والله العظيم لو ما فيهاش أحاديث كنا من بكرة كلنا هنسمع يعني قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق أصلهم بيستخدموا الحاجة في غير معناها لكن أعمل أنا إيه الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة والله العظيم على حرمة الغناء والله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون يبقى حرام ولا حلال يستحلون يبقى اللي هيقولوا ده حرام ولا حلال حرام طب اسمعوا اللي هيستحلوه أول حاجة الحر الحر يعني الزنا الزنا حلال طيب اتنين الحرير الحرير حلال للرجالة النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر قال مسك كده قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذا حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها تمام ادي اتنين تلاتة الخمر حرام الرابعة والمعازف حد يفسر لي الحديث ده المعازف معازف يعني آلات الموسيقى طب آلات الموسيقى أهو النبي بيقول هيستحلوا المعازف ابن مسعود كان ماشي راح حط ايديه في ودانه يبص عليه ابن عمر معاه مولاه كل شوية يقول له الناي خلص كان سامع صوت ناي يحط كده يقول له عملت كده ليه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك لما مر سمع صوت حط ايديه في ودانه حط ايديه في ودانه ليه ليه طب قال ليه هيبقى في امتي اقوام هيستحلوا الزنا والحرير والخمر والمعازف المصيبة بقى قال ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخهم قرد وخنازير إلى يوم القيامة قالوا إن من الحاجات العقوبات اللي خاصة بالسماع وفيها حديث واضح سماع هذه الأغاني خدوا الحديث ده كل الأحاديث دي والله العظيم صحيحة عشان أنا عارف مشاكل الحاجات دي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده وحسنه الألباني من حديث عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب وله فيصبحوا قرد وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات يعني المطربات المغنيات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير فاكرين زلزال تركيا كانوا كده قاعدين وجايبين أغاني وهيصة وبتاع وراحوا ممزقين القرآن راحت القاعدة باللي فيها اتخسف بها الأرض هو ده الخسف والمسخ اللي في هذا الزمان وروى ابن أبي الدنيا في زم الملاهي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمزمار وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار وصححه الألباني صوتان ملعونان يعني تتنزل عليه لعنة ربنا في الدنيا مزمار عند نعمة فرح وجايبين فيه مزامير إنما احنا قلنا في الأفراح يضربوا بالدف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نعمل ايه والنساء يعملوا ايه وضبط المسألة بضوابط يبقى لغاية هنا إنما قال المزمار عند نعمة ورن عند مصيبة آدي ذنوب السماع والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنه توعد من يسمع القينات القينات اللي هي المغنيات بالآنك يعني الرصاص المذاب في أذنه يوم القيامة من جنس ما عمل ده ما ينفعش طب ليه ليه يعني طب مقفلينها ليه انت النهاردة سودة خالص كده ليه اهدى علينا شوية كله حرام حرام حرام حرام حاضر بس صبرا عليا انا خايف عليك في الاول واتمنى في الاول وفي الاخر ان انت تبقى مستقر وسعيد وانا عايز ايه من الكلام ده كله الا ان احنا نبطل الذنوب دي عشان ما تقعدش تلف وتدور وتقول لي انا صليت واستغفرت وقريت قران وعملت اللي انت بتقوله ولسه تعبان ما انت في ذنب بينك وبين ربنا مش عارف تخلصه هنقعد نبني نبني والاساس تعبان طيب يبقى نبطل ده ليه طيب ربنا حرم السماع ده اصله العلماء بيقولوا ابن القيم بيقول كده في إغاثة اللفان لا يستوي مش ممكن يدخل القلب حاجتين قرآن الرحمن وقرآن الشيطان ما ينفعش ما ينفعش يبقى في قلبك قرآن وأغاني ما يخشوش مع بعض ممكن واحد يبقى بيقرأ قرآن وبيقول أغاني وممكن كده بس ما تخشش قلبه القرآن ما يخشش جوه ما يطهرش ما يبقاش شفاء لما في الصدور ما يبقاش رحمة ما ينصرش في ناس ذنوبها في الاختلاط الصحوبية ومشكلة دول أولا احنا لسه قايلين ما ينفعش تعلق قلبك بغيره من أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد في حاجة اسمها شرك المحبة إن الواحد يحب حد زي ما يحب ربنا ربنا ما قالش بيحبه أكتر يعني ما قالش إنه انا بحب البنت دي اكتر من ربنا لا لا لا بحبها زي ما بحب ربنا برضو بحب اصلي وبحب اخرج معاها يعني بحب ده وبحب ده مفيش مشكله اهو قال ايه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله زي ربنا ما قالش انه ربنا في المرتبه الادنى عندك للاسف يبقى اتنين مش الاول يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله الاختلاط بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء الحديث في الصحيحين يعني ايه الدخول على النساء يعني الخلوة ما ينفعش يتقفل عليا باب بواحدة غريبة غريبة دي حتى لو بنت عمي لو بنت خالتي لو كذا طالما تجوز لك ما ينفعش ليه الشرع دايما يقفل أبواب الشر افرض واحد من قلة السوق قال الله أعلم بيعمله جوه ولا مش عارف ايه ده كانوا مع بعض ده طلع وما كانش في حد في الشقة وطلع قاعد معاها على انك انت راجل مؤدب ومحترم وزي الفل الخلوة ما ينفعش قال اياكم والدخول على النساء فالصحابة قالوا له افرأيت الحمو يعني قريب زوجها اخو زوجها غلط دي قال الحمو الموت يبقى تموت احسن شفتوا الموضوع عامل ازاي ما ينفعش نختلط كده طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال شر صفوف النساء ايه اولها وخير صفوف النساء آخرها وخلى العكس بالنسبة للرجال خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها ليه؟ عشان اخر الصف ده هيبقى قريب من النساء فما ينفعش فقال ايه لما الراجل الامام يغلط التصفيق للنساء والتسبيح للرجال طب احنا في الجامع يا جماعه يعني هيبص لها طب انا بصلي يعني بلاش في الجامع اقول في الجامع ما امنش يعني لو هي قاعده ورا ما امنش انت هتبقى باصص فين ناحيتي ولا ورا انا ما ما امنلكش انما احنا بنصلي يعني مش هينفع يلتفت بس يا دوبك يسمع صوتها قال لا ما يسمعش صوتها تسقف ليه امال احنا لو قاعدين مع بعض كده ويا اختي ربنا يكرمك وايه الاخبار وعاملين ايه عايزين نتعاون على طاعه الله مش اكتر من كده والله انا غرضي شريف صحيني الفجر اصحيك الفجر نقيم مع بعض الفجر مع بعض وكده يعني تبقى الامور زي الفل مش هنعمل اي حاجه يا جماعه خالص يعني ده كده يبقى ايه اهو بنتعاون على طاعه الله انتوا كمان في طاعه ربنا هتقفلوها ما ينفعش كده بقى ده يبقى اسمه ايه ادي الاختلاط اصل ايه دلوقتي الجمعيات الخيريه والبتاع وكل الدنيا هتلاقيها فل كده يعني ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم قال الحموا الموت فما ينفعش ان يحصل الاختلاط ده في اختلاط ضروري هتروح تشتري المرأة من السوق هتطلب العلم في حاجات لازم الست هتختلط فيها بالرجال يبقى ساعتها هي لابسه حجابها وهو متأدب بأدب الشرع لأن في ضرورة دلوقتي لكن ما فيش ضرورة ان احنا نصحي بعض ونظبط بعض ونتكلم شات مع بعض لغاية الساعة 3 الفجر وعادي يعني لا ما فيش ضرورة والله طيب طالما جبنا سيرة النساء ما ينفعش تعدي من غير ما نقول التبرج طبعا انا مش هقول الموضوع فيه حديث كتير هقول حديث واحد بس لاي واحدة ننصحها في الله في موضوع اللبس والحجاب اللي هو مش حجاب اللي هو يعني ايه زينة في نفسه اللي هي اسبانيش والرقبة باينة والمش عارف ايه والكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه حديث رواه البيهقي صححه الالباني لازم اخرج الحديث ده انا عارف شر نسائكم المتبرجات أسوأ واحدة في نساء المسلمين مين؟ المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات ما هي المتخيلات ليه؟ قول لها انت لابسة كده ليه؟ بحب احس ان انا كده طب ما تخليه لزوجك لسه ما اتجوزتش طيب ما ينفعش ان انت تبقي سلعة رخيصة انت ضرة انت جوهرة ثمينة هو اللي يجيلك مش تبقي مشاع للناس واحد بس اللي يشوفك ويخطبك وتبقي في منتهى الكرامة هو ده الشرع وهو ده الدين إنما أنت بتخرجي كده ليه؟ عايز أستشعر أنوثتي هو كده الست بتحب كده بتحب إنها تبقى شكلها حلو الناس يقولوا عليها أمورة وظريفة هو كده أمال هي بتلبس ليه وبيضحك عليها الموضة والبتاع والكلام ده عشان الحتة دي شر نسائكم المتبرجات الإيه؟ المتخيلات اللي عايزة تتخايل بجمالها وشكلها وبلبسها الأنيق والكلام ده ده لزوجك وده لمحارمك إنما مش للناس الشباب غلابة ومش طايقين نفسيهم فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهن المنافقات قال دول أسوأ خلق الله أسوأ نساء المسلمين المتبرجات المتخيلات رقم اتنين دي متوعدة بالنفاق اللي عقوبته الدرك الأسفل من النار أهو والله الحديث رواه البيهقي صحيح الألباني قال صلى الله عليه وسلم شر نسائكم قال ثلاث عقوبات واحد إن هم شر النساء اثنين أنهن متوعدات إن هم يبقوا منافقات ثلاثة لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم الغراب الأعصم ده حاجة نادرة قوي مش موجودة فالنبي بيقول اللي يخش منهم الجنة من غير عذاب ده قليل قوي قوي قوي اللي تسمع الحديث ده وبعد كده لسه تعاند وتكابر وتقول يبقى انت عايزه تبطلي ذنوب يبقى انت عايزه تتقربي منه وتحبيه وتاخدي الطريق ليه هو ده في بقى ذنوب تانية وعقوبات تانية في المال على رأسها وأخطرها الربا شوفوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث اللي احنا أخذنا منه مقاطع ده مر على رجل على نهر النهر ده بيقول حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم النبي عدى لقى ايه نهر دم وإذا في النهر رجل سابح وفي جوه النهر ده واحد قاعد بايه بيسبح واذا على شط النهر رجل عنده قد جمع حجاره كثيره واذا ذلك السابح يسبح ما سبح ثم ياتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجاره فيفغر فاه فيلقمه حجر الراجل قاعد يسبح يسبح يقرب ناحيه البر يروح صاحبنا اللي واقف له على البر ده يروح مديله واحده في بقه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح يروح راجع تاني يخش جوه البحر تاني بحر الدم ده ثم يرجع اليه كل ما يجي يقرب عشان يطلع من الدم ده ويطلع من القذر ده يروح مديله حجر في فمه فيرجع مرة أخرى فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قال آكل الربا أنا قلت لكم الحديث في صحيح البخاري هذا آكل الربا والحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة والبيهقي وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم قال أنس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه فقال إن الدرهم ربع جنيه أقل حاجة يعني إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زانية يزنيها الرجل ربع جنيه ربا وستة وثلاثين زانية ربع جنيه الربا أشد فأذنوا بحرب من الله ورسوله الربا بقى بكل تصورات اللي بقى بيسلف ناس وبياخدها أكتر من ما سلفهم اللي بقى بيحط فلوسه في بنوك ربوية اللي بيتعامل في هذه المعاملات يشمله هذا العقاب الشديد ومن الأحاديث الغريبة جدا أنا أول مرة أقف عليها وأنا بحضر الحديث ده رواه الطبراني وحسنه الألباني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إياك والذنوب التي لا تغفر إيه ده في ذنوب لا تغفر آه يعني صعبة قوي تقيلة قوي إياك والذنوب التي لا تغفر طب ما هو كده يتعارض مع إن الله يغفر الذنوب جميعا آه أنا بقول المعنى هنا إيه أي لا تغفر إلا بمشقة إيه بقى الغلول الغلول ده أصلها السرقة من الغنائم ينزل المجاهد ده ويروح خلاص خلصوا الحرب يروح واخد حاجة حاططها في جيبه كده تشملها معنى السحت والسرقة الغلول فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة وآكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا ده يقف يوم القيامة إيه؟ مجنون في يوم الحش والناس في الأهوال دي وهو معذب بعذاب القيامة وأهوال القيامة وبالجنون مجنونا يتخبط وذلك قول الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أكل الحرام الرشوة والنهاردة ما فيش حاجة بتمشي إلا بكده بس أنا لازم أتكلم فقهيا الرشوة لو الراجل اللي هتديله ده هيمنع عنك المصلحة وهيقفلها قدامك ومش هتعرف تاخد حقك أبدا إلا بكده وهيعطل لك كل مصالحك قال العلماء لا يجوز له أن يأخذ فهو ملعون ويجوز أن تعطيك رخصة فمش تستخدمها كده عمال على بطال لا في بعض الحالات يعني لو تعبك شوية وهتمشي مش مشكلة إنما لا هيعطل لك حالك هيقعدك بالشهر والشهرين ومش مطلع لك ورقك وروح اشتكي وروح اعمل وروح سوي هذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي وقال ابن مسعود بإسناد صحيح موقوفا عليه ابن مسعود اللي قال الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت يعني تتكتب في ميزان وصحيفة الأعمال كفر مش معناه أنه يكفر مش معنى أن كده أن الراجل خرج من الملة لا ذنبه مش فيه كفر نعم معناه أنه ذنبه زي الكفر الرشوة في ناس بقى ذنوبها المزاج المزاج لسه بقى السجاير والكيف والشرب أول حاجة اللي ذنبه في السجاير نقول له ربنا سبحانه وتعالى حرم كل خبيث صح؟ السجاير خبيثة ولا مش خبيثة؟ طعمها ظريف بونبوناية حلوة كده الواحد يقعد يعمل خبيثة ولا طيبة؟ يعني الواحد لما يقعد كده حواليه ناس وما يبقاش طايق ريحتها اصلا ولا اي حاجه منها دي لانها رائحتها رائحة عطرة فواحة حاجة كده جميلة ولا عشان هي خبيثة صح بعض المشايخ كان يقول يعني ايه لما تخلصها تروح حاططها في الثلاجة اه لما تخلصها تروح حاططها في الثلاجة انك حاجة جميلة وعظيمة يعني بعد كده تبقى تاخدها عشان ما حدش يقرب منها تاني هي كده ولا بتدوسها تحت رجليك طب بتدوسها تحت رجليك تبقى دي نعمة ما تبقاش نعمة طيب ربنا قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يبقى السجاير حرام ولا لا حرام الفتوى طلعت من الازهر فتوى مفتي الديار شيخ ناصر فريد واصل طلع الفتوى وانتشرت في كل حته ان الازهر يقول بعد ابحاث دامت اكثر من نصف قرن انه كان في كلام كتير جدا لا حلال لا مكروهه لا مش عارف آه، كذا لا كذا استقر قول علماء العصر على ان السجائر حرام قولا واحدا طيب هي ايه مشكلتها دول نفسين الواحد بيطلع فيهم غلبه ويعني مشاكله كلها فدي رخرة هتعقدها لا مشكلتها نفس المشكلة لما كنا بنتكلم في العادة السيئة وبنقول انت بتخون الامانة اصل الصحة دي امانة وجسمك ده امانة الجسم ده نعمة ولا مش نعمة الصحة دي نعمة ولا مش نعمة طيب بصوا ربنا يقول ايه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب اللي يبدل النعمة دي اللي يغير النعمة دي ربنا متوعده بايه شديد العقاب عشان كده في ناس كتير بتبتلى بأثر الكلام ده سجاير ويصاب بقى بالأمراض العصر سرطانات وحاجات أنا قبل كده واحد بتاع تاكسي يقول لي أنا بطلتها ولا أعملها ليه يا عم إيه بقى قول لنا عشان نقول للناس قال لي كنت قاعد على القهوة وشفت الراجل قدامي وهي بتجيله السكتة وبيموت بسبب السجاير ففي أمثلة من كده كتير وحاجة الوحيدة المكتوب عليها التدخين مضر للصحة التدخين ما ينفعش يا جماعة التدخين حرام ومفيش فايدة هو برضه تعالى بقى اطلع شوية خلي السيجارة محشوية ما تخليش السيجارة كده ما ما تبقاش فيها حاجة كده دي احنا هنتكلم في كلام فاضي لا علي المزاج شوية علي الكيف شوية المخدرات يا جماعة كلها يشملها نفس الكلام اللي اتقال في الخمر وأشد ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وما أسكر قليله فكثيره حرام والعكس طيب يعني أصل هم بيقولوا كده في الحشيش أنا عارف الشباب معلمني كل حاجة لا لا اللي يعني فين قوي يعني اللي هو دماغه تعبانه قوي يعني اللي هو لو افور قوي بقى يعني خد الاوفر دوس اللي بيسموه اللي يزودها قوي انما الحشيش مش قوي الحشيش ده مش ما فيهوش مشاكل خالص والعلماء حتى الكلام ده موجود في مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام يقول كده نصا على ان الحشيشه كده كاتبها باللفظ يعني كانت موجوده عشان يقول لك دي ما كانتش موجوده من ايام لا موجود موجود من زمان الناس بتعمل الحاجات دي من زمان يعني نصوا على أنها من كبائر الذنوب وأن حكمها حكم الخمر طيب هي يعني مسألة الخمرة دي خطيرة قوي طب اسمع الحديث ده كده اللي بيشربها ولا بيشرب أي نوع من المسكرات دي كفاية عليه الحديث ده رواه الطبراني بإسناد صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم صحيح الألباني عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن أبا بكر وعمر وناس جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وشوية من الصحابة قعدوا فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم قعدوا يقولوا إيه إيه أعظم كبيرة ها السحر القتل الزنا إيه الخمر اللي يعمل مثلا الغيبة إيه أعظم كبيرة فتذاكروا فلم يكن عندهم علم فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو أسأله راحوا كل واحد ايه يعني عملوها كده استفتاء يا جماعه حد عنده علم النبي قال اكبر الكبائر ايه ايه اعظم حاجه فبيقول فراحوا بعتوا عبد الله بن عمر لعبد الله بن عمرو بن العاص فاخبرني عبد الله بن عمرو ان اعظم الكبائر شرب الخمر فاتيتهم فاخبرتهم فاكثروا ذلك ووثبوا اليه جميعا حتى اتوه في داره ليه لا الزنا اكتر لا الشذوذ والحاجات دي اكتر لا يعني مش مقتنعين فاخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ملكا من ملوك بني اسرائيل اخذ رجلا فخيره بين ان يشرب الخمر او يقتل نفسا او يزني او ياكل لحم خنزير او يقتلوه أربع حاجات أهو وإلا تتقتل يا تشرب خمرة يا تقتل يا تزني يا تاكل لحم خنزير فاختار الخمر وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه فزنى وأكل لحم الخنزير وقتل النفس يمكن القصة مشهورة لغاية هنا اسمعوا بقى التعليق ده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة برضو دي معروفة ومش معنى كده أنه ما يصليش لأنه كده هيبقى ذنبين يعني الصلاة يصليها وما ياخدش ثوابها ما صلهاش خالص خد بقى يبقى ترك صلاة ويبقى شرب خمر لا تقبل له صلاة اسمع الحتة دي بقى ولا يموت وفي مثانته منه شيء إلا حرمت بها عليه الجنة وإن مات في أربعين ليلة يعني شربها وبعد كده أربعين ليلة مات في أي يوم منها وما كانش تاب مات ميتة جاهلية عشان كده يقول لك خد الجرعة ومات مات ميتة جاهلية يعني سوء خاتمة عشان كده يجي يقول لك اسود وشه حصل له جراله ليه إن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابن حبان وحسن الألباني لا يدخل الجنة ما يخشش الجنة لغاية ما ياخد عذابه يعني مدمن خمر مدمن كيف بأي نوع من أنواع الكيف لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم وقال مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن يبقى يتحط مع اللي كانوا بيعبدوا الأصنام آدي اللي بيقع في الذنوب المنتشرة بين الناس ناهيك بقى عن اللي بيقول كلمة فارغة غيبة ونميمة والكلام ده والغيبة والنميمة والأشياء دي كبائر والله العظيم انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال مر على قبر فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير ما بيتعذبش حاجه كبيره قوي ما كانش بيستنزه من بوله ما كانش بيعرف باداب الطهاره وتاني حاجه كان بيعمل ايه كان يمشي بالنميمه بين الناس اللي هو وهو قاعد يعني ربنا يهديه بقى ويغفر له احنا ما كنتش عايز اقول لك والله بس يعني هنعمل ايه هو لا هو كويس هو كويس هو ما عملش هو ما قالش حاجه في حقك بس غير بس ان هو يعني كان واخد على خاطره منك حبتين ان انت يعني كنت بتقول كذا وكذا وكذا وكذا هو ما قالش ان انت يعني يعني كذا كذا كذا كذا كذا لا ما قالش خلاص يمشي يفسد ذات البين قال صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغه القبال ردغه القبال دي عصاره اهل النار يقعد مكانه فين في عصارة أهل النار الجلد بيسيح يطلع صديد وقيح ودم وأعوذ بالله ده كله يتجمع في قعر جهنم ده مكانه اللي يقول كلمة ليست في مؤمن بحق وكفاية حاجة واحدة إن اللي بيخوض في أعراض الناس غيبة ونميمة والكلام ده والكلام ده عند النساء بقى ما فيش أكتر منه اللهم لا غيبة يا حبيبتي شفتي حصل كذا كذا كذا كذا كذا اللهم لا غيبة نسأل الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها بعد ما قالت كل البلاوي السوداء ربنا يتوب عليها ويغفر لها ويرحمها يعني خلاص عملنا إيه ما خضنا في أعراض الناس ربنا توعدهم بإيه بسقر لما قال سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر في آخرها كنتوا بتعملوا إيه عشان تخشوا سقر لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا بنعمل إيه وكنا نخوض مع الخائضين الناس تجيب في سيرة حد واحنا شغالين هنعمل ايه يعني هنقعد كده معطلانين اهو الواحد يمشي حاله بكلمتين اهو كلمتين يودوا فين في ناس لسانها في الجدل والجدل ده بقى دي ذنوب الملتزمين والمتدينين والكل يجادل تقول له اتق الله لا احنا لسه قايلين دلوقتي احاديث الاغاني والبتاع لا انت متشدد انت مقفلها شوف لك صرفة انت مش عارف ايه لا الموضوع مش كده انا بسأله بالله انت بتقول الكلام ده علشان تحللها لنفسك ولا عشان ايه بس من غير كلام ومنك لنفسك انا مالي انا في الاخر خالص عليا ان ابلغك وانا في الاول والاخر بحلف بالايمان المغلظة اني يستحيل اقفلها عليك لان لو قفلتها عليك انا اللي هينالني العذاب لاني شددت عليك ولن يشدد دين احد الا غلبه فلما انت تبقى متشدد ولما تبقى انت من الغلاة وتبقى تقع في الحاجات دي وبعد كده تعمل مخالفات وبعد كده دينك ما يستقيمش وكنت انا السبب اشيل ده كله على رقبتي والعكس ما هي شغلتنا دي كده ولو بلغتك الخير ودليتك اخد اجرك هاخده ان شاء الله غصب عنك الله المستعان فهو كده ايه الجدل بصوا بقى النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وابن ماجه ما ضل قوم بعد هدى في الاول تلاقي الملتزم في الاول خالص او اللي بيخش الجامعه في الاول تقول له كذا يقول لك حاضر وماشي لسه ما اتعلمش اصول الشغل اصول الشغل ده اللي هيتعلمه لما يخش جوه بقى اللي لما يشوف بقى ايه سنه ثانيه وثالثه ورابعه التزام دول وبتاع ايه الشغل الجدل طبعا لا لا لا لا واخوه حافظين الحاجات بحاجاتها الشيخ فلان قال علان قال له لا فلان سواله قال له مش عارف ايه وقاعدين احنا في المهاترات دي قال النبي كده ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل وده اللي احنا واقعين فيه كامه الخناقات والاختلافات والتيارات والمذاهب والمشاكل وي وي وي جدل صراع والناس قاعده مموته نفسها في الجدل ده ولا حد عارف يستقيم على دين ربنا ولا حاجه ليه ضل بعد هدى ما ضل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل اختم الذنوب دي كلها القايمه دي كلها حاجه كده عشان برضه اهل المسجد والناس اللي عرفت ربنا ومسكت مصحف الذنب اللي هنقفل بيه اللي نسي قران حفظه الحديث رواه الترمذي وابو داود وقال الارناؤوط له شواهد يرتقي بها للحسن وبعض اهل العلم ضعفه زي الشيخ الالباني ايه الحديث قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجور امتي اتعرضت علي ثواب الناس وحسناتهم حتى القذاة حتى الحصوة يخرجها الرجل من المسجد شفت الحسنات قد ايه حتى من اقل حاجه لاكتر حاجه وعرضت علي ذنوب امتي فلم ارى ذنب اعظم من سوره من القران او ايه اوتيها الرجل ثم نسيها هذا اعظم الذنوب كلنا اصحاب ذنوب كلنا اصحاب معاصي انا عشان كده حبيت انوعهم عشان ما يجوش تقولوا احنا مالنا احنا بالاغاني احنا مالنا احنا بالزنا احنا مالنا احنا مش عارفه ايه قلت في واحده هتخبط في واحده من الشله دي كلها يعني اكيد هتخبط صح يبقى كلنا محتاجين نبطل ذنوب نبطل ذنوب ومن اهم ما يكون انك ما تحقرش الذنب ربنا بيقول ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الذنب القليل اللي انت لا تعده شيئا يمكن عند ربنا حاجة عظيمة وكبيرة فينبغي أن تستحي من الله قبل أن يحل عذاب الله بالعصاة طيب أدي الروشتة كده عرفنا الذنب كرهنا الذنب طيب نعمل ايه عشان نتخلص من الذنب كلام عملي في واحد اتنين تلاتة اربعة كالعادة بطل ذنوب في نقاط أول حاجة عظم ربنا في قلبك طب أعملها إزاي دي قولها بلسانك وبقلبك برضه عايز أعلمك الله أعلى وأجل الله أكبر مش احنا بنسبح وبنحمد ونكبر صح سبحان الله الحمد لله الله أكبر حلو قوي أنا عايزها تحسها تدوقها تغرسها في قلبك أصل لو ربنا بقى أعلى وأجل وأكبر الذنوب دي هتبص لها أنت كده بمنتهى الإحساس بالضيق إيه وجع القلب اللي أنا بعمله ده بقى أنا يهون عليا ربنا كده ما يستحقش مني كده أنا كتير أقول لنفسي المعنى ده لما أأدب نفسي وأربيها أقول يا نفس ربنا يستحق منك كده قولها كده لنفسك يستحق ربنا يستحق انك تعصيه يعني النعم دي كلها والخير ده كله دي جزاته في مين اعظم نعمة عليك منه كل خير انت فيه منه كل نعمة انت فيها منه كل رجاء كل امنية كل شيء نفسك فيه مش هيجي الا منه تروح تاخدها من حتة تانية ليه عايز سعادة وهي السعادة دي مين اللي هيديها لك عايز اتبسط عايز اتهنى عايز اعيش عايز استمتع هتيجي منين الا منه لو اذن لك بالمتعة الحلال الجميلة اللي فيها الراحة النفسية وكمان تبقى مستشعرها بجوارحك لذة للبدن وللروح مش للبدن بس مش واحد ياخد مزاجه وخلاص وبعد كده الالام النفسيه والمشاكل وطهقان وزهقان ومش عارف اعمل ايه والكلام ده منه يبقى رقم واحد عايزك تقولها بلسانك كتير وتدمنها الله أكبر الله أعلى وأجل الله احنا لما نيجي نقول على حاجة حلوة قوي نقول عليها كده صح الله أيوة كده أصل هو جميل يحب الجمال طيب لا يقبل إلا طيب فلما تحس بالمعاني الحلوة قوي دي خلاص بقى الواحد بقى لما يركز في حته واحده عارف لما واحد كان من الشباب يعني قبل الالتزام بتاعه وايه ومشخبط يمشي مع دي شويه ويمشي مع دي شويه بعدين ربنا يرزقه بواحده سوبر ستار فبس لا لا قبلك ولا بعدك ولا كذا لله المثل الاعلى على الاحسن انتوا بتدوني في وشي ايه انت هتشبه ربنا كده لا لا لا ما مش بشبه ربنا كده انا بشبه الحاله نفسها اللي هو ايه لا خلاص الاحساس ده ان انا لا لا لا لا خالص ولا دي ولا دي ولا دي ولا اي حاجه بس انا مركز بقى خلاص هي دي وانتهينا يا ريت تعرف ان لا ده ولا ده ولا ده ولا اي حاجه في الدنيا دي كلها هتنفعك هو وبس هو ده التوحيد هو ده لا اله الا الله ما بحبش حد سواه وما بذلش لحد سواه الله اكبر دي رقم واحد
عشان تبطل ذنوب لازم تشوف بعينيك صور من انتقام ربنا لأهل المعاصي نعملها ازاي قلت لكم خدوا بعضيكم على مستشفى في الأمراض الحرجة وتعلموا اه تشوفوا كده الناس هناك بتقول أحسن حاجة ده خلاص بقى مش محتاج يجادل ولا يعامل شاف العذاب بعينيه شاف يعني ايه عذاب كفاية تبص عليه مش لازم ينطق تحب ان انت مش عارف 70% و80% حروق انا كان معانا واحد زمان في العمل الولد بعد ليلتين ثلاثة من البناء زوجته عروس فلابسة روب نايلون وواقفة على البوتاجاز بتعمل حاجة راحت النار مسكت في النايلون الولد كنت تشوفه بقى عريس في ليالي شهر العسل ووا يقول شفتها بعينيا وهي بتتفحم قدامي وبتصرخ بقيت اطفيها بجسمي هو رخر بقى اتحرق في كذا حتة وهي وصلت 80 90% وماتت لما تشوف كده تقول اللهم لك الحمد ده انا مستاهل ضرب النعل ده انا لا لا لا لا خلاص تبت وانبت ومش هفتح بقي تاني في القصص دي لما تشوفها بعينيك ايوه ليه انا لا السؤال انا بعمل ذنوب وانت بتعمل ذنوب صح طب هو ما نزلش العذاب علينا ليه في حاجة مخبأة لينا واحنا مش واخدين بالنا
ما هو ما ينفعش ده تعذب وانت ما تعذبتش ليه هتلحق نفسك وتتوب هو ده المعنى فلما تشوف بعينيك صور من انتقام الله سبحانه وتعالى وصور من عقوبات الذنوب دي قدام عينيك تبتدي تقول لا خلاص تالت حاجة بعد كده بص في حالك وحط المعنى ده السلف يقولوا ايه انظر الى كل عمل كرهت الموت من اجله فاتركه السؤال دلوقتي رقم ثلاثة تحب تموت دلوقتي تحب تموت دلوقتي
لا ليه عشان عامل ذنب كده و... وما تبتش منه طب ما تلحق وتتوب منه كل ذنب كرهت الموت من اجله فاترك كده تبطل ذنوب أربعة هتقول لنفسك حتى متى قال إبراهيم بن أدهم ما الحياة بموثوقة حتى يؤمن لها قد رضينا من أعمالنا بالمعاني ففيما التقصير والتفريط والإبطاء ومن طلب التوبة بالتواني ومن العيش الباقي بالعيش الفاني يعني مخلدين في الدنيا ولما نيجي في التوبة بكرة بعده كمان لما أخلص امتحانات لما أتجوز لما أشتغل لما أجوز العيال لما لما لما
والموت يطلبني والموت أسرع قل لنفسك رقم أربعة حتى متى عايز تبطل ذنوب خمسة اعمل جدول احنا قلنا النهاردة شوية ذنوب كده ليه عشان في حاجات احنا ما بنتوبش منها الحاجات اللي احنا قلناها دي الكبيرة المعروفة المشهورة لكن ما بنتوبش من قلة خوفنا من ربنا ومن قلة حيائنا من ربنا بنتوب من كده يعني جيت عليك وقت كده وقعدت تقول له استغفرك يا رب من قلة حيائي منك ان انا كنت بعمل الذنب ده وانت شايفني ولا كانت فارقة معايا شوف المعنى مش بقى ان انت بتفكر في الذنب لا ده انت بتفكر انا ما استحيتش ازاي منك في الوقت ده دي مرتبة اعلى بقى في التوبة بس المهم يعني اعمل قائمة بالذنوب اللي انت عايز تتخلص منها تروح تعمل الكلام ده تمسك ورقة وتكتب ها النظر الحرام الرغي والكلام الفاضي خطرات السوء اللي ساعات بيتولد عنها معاصي ها احيانا التقصير في واجبات تقصير في صلوات وتقصير في كذا ها ساعات بقع في اعراض الناس ساعات ما بمسكش لساني ها اكتب كتبت كام ذنب اللي انت يعني واخد بالك قوي منهم عشرة عشرين حلوة قوي اكتب لي الناحية التانية بقى اعمل كده يعني اقسم الصفحة نصين الناحية التانية اكتب لي كام نعمة كده حاسس قوي بنعمة ربنا عليك فيها الناحية التانية هكتب بقى حاسس بالصحة بالعافية بالعافية حاسس اداك مال اداك شغلانة كويسة رزقك موهبة معينة ربنا من عليك بيها رزقك بايه ايه اللي انت حاسه قوي اكتبه لي الناحية التانية واعمل مقارنة ما بين ده وده شفت هنا ادي الذنوب وهنا النعم وبعدين تعمل الموازنة بص خيره وبص شرك فيتولد عن هذا الإحساس بالحياء فالمفروض تتغير حلوة دي ينفع نعملها عملي طيب كلام برضه نقفل بيه عايزك تعمل من النهاردة ورد استغفار ما يقلش عن 100 مرة عايزك تبتدي بالصلاة في وقتها الصلاة في وقتها وبالذات صلاة الفجر زي ما اتفقنا قبل كده مهم قوي في وصفة التوبة انك تحافظ على اذكار الصباح والمساء عشان تحفظك الواحد لما الصبح كده يقول اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اه لا يسمع حرام ولا عينه تيجي على حرام يمنعه اليس الله بكاف عبده يكفيك ولا لا قادر على انه يكفيك ولا لا قادر يبقى خلاص تحصن نفسك بالاذكار عايزك علشان يبقى عربون توبه صادقه وهنبطل ذنب تطفئ غضب الرب يمكن عامل ذنب مغضب ربنا عليك فعشان كده الدنيا متكعبله معاك بايه صدقه سر طيب عقوبات الذنوب دي اللي احنا قعدنا نقولها طب انا ممكن اكون مبتلى بيها انا ايش عرفني ما انا يمكن عملت حاجه من الحاجات دي فعشان كده في عقوبات شديده هديك الوصفه الاخيره النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء يعني إيه؟ اعمل خير ربنا يحفظك من عقوبات المعاصي تقي مصارع السوء اسباب اللي بتوقع الناس في سوء الخاتمه وعقوبات المعاصي حتى اللفظ صنائع المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات حلو كده تعمل ايه يعني تسعى في مساعده فقير مسكين اطعام تطعم غلبان او تكسوه كفاله يتيم دلوقتي بقت حاجه جميله برضو كفاله في علاج مدمن علشان المدمنين تكلف كتير فممكن يبقى ده امر طيب تساعد طالب علم في انك تديله كتاب وتقول له انت اللي عايز ايه بس الكتب اللي انت عايزها اديها لك بس بالله عليك يعني ذاكر واعرف وسوي عشان دين ربنا محتاج حد النهارده يقف له تعين مظلوم تغيث ملهوف تسعى في قضاء حاجة مسلم واحد يبقى محتاج منك خدمة تنفذها له تسعى في تزويج مسلم أو مسلمة بالذات اللي وقعوا في المنكرات دي اللي زنى أو وقع في عادة سيئة أو وقع في الحاجات بتاعة الشهوات دي اختلاط وصحوبيات وبتاع عايزين قدام الذنب خير أنا يا رب صحيح إيدي اتمدت على الحرام ده بس برضه عملت خير سددت بيه شر زي ما فتحت باب شر قفلته يبقى أسعى في تزويج مسلم أو مسلمة أسعى ولو بأقل شيء في بناء مسجد أو مستشفى أعمل حاجة تحفظني من عقاب ربنا ضعيف لسه ضعيف استقوي بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قل له مدني بالعون مدني بالقوة يا رب أنا غلبان أنا ضعيف يا رب خذ بيدي وناصيتي إليك عاجز استعن بالله ولا تعجز خايف تخاف وانت في امان الله مش ممكن تخاف وهو يشملك بالامان حاسس ان انت مش هتثبت خليك مع صحبة صالحة عيش معاهم وخليهم هم دول اللي تتنفس معهم الإيمان بجد خلينا نعيش الإيمان يا جماعة قل لي الفتن كتير أنا أقول لك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إيدي في إيدك نبطل ذنوب وبينا نتوب أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم